أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا في كتاب حلية الأولياء عن عبد الله بن عمرو قال جلست من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا ما جلست منه مجلسا قبله ولا بعده فغبطت نفسي فيه ما غبطت نفسي في ذلك المجلس سيدنا عبد الله ابن عمرو بيقول أنا قعدت مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم قعدة أنا حسدت نفسي لما قعدت كده وقربت من النبي صلى الله عليه وسلم فكان مجلس في غاية المتعة وانت النهاردة من قدك اليوم ستجالس صحابيا من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانت في الطريق قعدت تقول يا ترى هقول له ايه هكلمه على ايه ولا ايه ولا ايه هشتكي له من احوالنا هقول له عايزين نمشي صح بقى مش عارفين السكة منين انتوا ناس ربنا رضي عنكم انتوا القدوات وانتوا الأسوة انتوا اللي ربنا قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا احنا عايزين نعرف الطريق بقى نعرف منين الطريق وانت ماشي بقى وقاعد بتكلم نفسك كده لقيت نفسك قدام باب بيت الصحابي اللي هتجلس معه خبطت على الباب فتح لك رجل قصير نحيف كان لابس ثوب أبيض جميل وحاطط ريحة في منتهى الجمال والروعة قال لك اتفضل قلت له لو سمحت بس من الأول يعني انت مين قال لك أنا سادس واحد دخلت في الإسلام خدمت النبي صلى الله عليه وسلم ورافقته في حله وترحاله كان لو نام كنت أنا اللي بصحيه وكان إذا اغتسل كنت أنا اللي أسطره وكنت بلبس بإيديا النبي صلى الله عليه وسلم حذاءه وكنت أنا اللي أخلعه له لما يحب النبي صلى الله عليه وسلم يخلعه كنت بشيل عصايته وسواكه وكنت الوحيد تقريبا اللي ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم زي ما انا عايز متى شئت حتى ان الصحابة سموني صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الله كنت أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمت والهدي لو شفتني وشفت شكلي وتحركاتي هي هي بالضبط شكل وتحركات النبي صلى الله عليه وسلم كنت أقرأ الصحابة وأفقههم لمعاني القرآن فوالله الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وأعلم فيما نزلت ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله لأتيته مين ده قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقي من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما نزل اللي عايز يقرأ القرآن زي ما نزل كده من عند ربنا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد قال له أنت سيدنا ابن مسعود أنت عبد الله ابن مسعود قال نعم ومرحبا اشمعنى سيدنا ابن مسعود ما كنا اخترنا أي حد علشان النبي صلى الله عليه وسلم قال تمسكوا بعهد ابن مسعود اللي كان ماشي عليه سيدنا ابن مسعود ده لو احنا مشينا عليه لو الكلام اللي هيوصينا بيه النهارده احنا خدناه قدام عينينا ونفذناه يبقى احنا كده استمسكنا بالعهد ونبقى كده احنا على الطريق الصحيح علشان كده احنا سنجالس اليوم هذا الصحابي الجليل انت بقى عملت كده فلاش باك ورجعت شوية وبدأت تفتكر الكلمتين اللي انت كنت تعرفهم عن سيدنا ابن مسعود أول حاجة سيدنا ابن مسعود ده أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ولا حتى سيدنا أبو بكر ولا سيدنا علي أول من جهر بالقرآن أمام المشركين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو سيدنا ابن مسعود وقصته مشهورة أنه لما دخل وبدأ يقول أنا عايز أجهر بالقرآن فالصحابة في أول الإسلام قالوا له بالراحة دول شادين علينا على الآخر قال لهم لا أنا عايز أجهر بالقرآن أنا عايز أسمع القرآن ده الناس كلها فدخل فقرأ سورة الرحمن فأول ما سمعوه بيقرأ راحوا جايين عليه وهو كان أصلا عبد في البداية ثم أعتق فراحوا مسكينه وضربينه حتى أدموه ونزل الدم على وجهه فذهب إلى الصحابة الدم بينزل على وجهه فرجع للصحابة قال لهم ايه الاخبار قريت القرآن اهو قدامهم وان شاء الله ان شاء الله بكرة هعملها تاني قالوا له لا كفاية انت سمعتهم اللي فيك كفاية كفاية عليك كده اوي اوي هكذا كان شأنه رضي الله عنهم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه رضيت لأمتي ما رضي ابن أم عبد سيدنا ابن مسعود أنا أرضى اللي يرضى به ابن مسعود يبقى كلامه هيبقى مهم قوي ووصاياه هتبقى في غاية الأهمية قال لك مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فالنبي قال سل تعطى ادعي واللي هتدعي به سيجاب لك سل تعطى يا ابن أم عبد فابتدر أبو بكر وعمر النبي كان ماشي في الليل ومعاه أبو بكر وعمر خارجين بعد ما تعشوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وخارجين في الطريق فبص لها سيدنا ابن مسعود بيصلي في المسجد وبدأ يدعي فقعد النبي يقول سل تعطى سل تعطى وصلوا النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد منهم فكر ان هو يلحق يروح لابن مسعود يبشره بالبشارة فسيدنا عمر جري يروح بص لها سيدنا أبو بكر سبقه طبعا كالعادة وقال له الحكاية من أولها آخرها فقال عمر ما بادرني أبو بكر إلى شيء إلا سبقني إليه فكان دعاء ابن مسعود اللي النبي قال عليه سل تعطى وعايزين نتعلمه من أول الجلسة خدوا الدعوة الذهبية دي كان بيقول إيه بقى قال اللهم إني أسألك نعيما لا يبيد وقرة عين لا تنفد ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم محمد في أعلى الجنة جنة الخلد احفظ اللهم إني أسألك نعيما لا يبيد لا ينتهي وقرة عين لا تنفد ودي ما تحصلش إلا في الجنة وأعظم قرة عين وأعظم نعيم بعد رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة جنة الخلد فالنبي قال سل تعطى دعوته مجابة فبشر ابن مسعود بالجنة وبمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة افتكرت انت بعض المواقف اللي حصلت له زي ما انت دخلت كده لقيته نحيف قوي وأسمر شوية ففي مرة من المرات هو كانت رجليه رفيعة قوي ففي مرة من المرات كان طالع على شجرة كده فالصحابة كلهم قاعدين يضحكوا رجليه رفيعة بزيادة يعني فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد رجله دي بس تيجي قد جبل أحد يوم القيامة قعدت تفتكر اللي كنت سمعته عن هذا الصحابي الجليل افتكرت ان سيدنا عمر كان يقول عنه انه امتلئ علما يقول لك سيدنا ابن مسعود ده بيخر علم وكان فعلا شخصية في منتهى المثالية علم مفيش بعد كده عبادة مفيش بعد كده كان بكاء لله من خشيته قواما لليل وداعية مفوه وأحد علماء الصحابة الأفذاذ وأصحابه حملوا عنه هذا العلم تعرفوا معلومة إن فقه ابن مسعود هو الذي أخرج أبو حنيفة في واحد كده من تلامذة سيدنا ابن مسعود واحد اسمه علقمة بن قيس علقمة ده ادى واحد اسمه إبراهيم النخعي إبراهيم النخعي ده ادى حماد بن أبي سليمان شيخ أبو حنيفة وبعد كده أبو حنيفة طلع بهذا المذهب جبتوا الأصل الأصل هنا عند ابن مسعود رضي الله عنه ابتدى بقى الحوار بينك وبينه ها أول سؤال اسأله يا شباب عايز تسأل ابن مسعود دلوقتي في المشاكل اللي احنا عايشين فيها هتقول له المشاكل كتير نبتدي بمشكلة الشهوة مثلا مشكلة الشهوة دي يا ابن مسعود رضي الله عنه مدوخانا في الزمن ده مش عارفين نعمل فيها ايه الفتن يعني من هنا للصبح طيب دلني على حاجة أعملها علشان أخلص من موضوع الشهوة خدوا بالكم مفيش كلمة هننطقها دلوقتي إلا تكون يعني لو روى دلوقتي حديث الحديث ده هو من روايته ولو نطقت عنه أي كلمة ده من كلامه أنا جمعت كل الحاجات اللي تنفعنا من رواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلامه هو هيقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني هيقول لك خف قوي من موضوع النظر ده ما هي الشهوة ابتدت من هنا خواطر ونظر وإدمان نظر ورؤية ما يغضب الله وبعد كده تبتدي بقى الانحرافات فلو قطعنا الطريق من الأول وخفت قوي إنك تلقى الله يوم القيامة بعين زانية مكتوب كده في صحيفة العمل زنى بعينه ساعة ما قعد يبص على الموقع الإباحي ده وقعد يتفرج على الفيلم ده ومشي في الشارع وشاف دي وفي الجامعة عينه راحت على دي ودي يكتب كل ده زنى بعينه زنى بعينه زنى وحشة قوي تقيلة قوي عشان كده قال لك خد بالك العينان تزنيان والرجلان تزنيان ورجلك اللي مشت للحرام هتيجي كده برضو مكتوبة يوم القيامة مشي ورا فلانة ومشي وراح المكان الفلاني اللي فيه كل ما يغضب ربنا يكتب زنى برجله بعدين قال لك وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع الشيطان واقف لك هنا بص بص شوف يا عم متع نفسك انت هتتحرم من الحاجات دي ليه هو ده وهو طمعان في الإيمان اللي في قلبك يسرقه حتة بحتة وبعد كده تيجي تقول لي قلبي قاسي والخنقة وقبضة الصدر وبمشي وبصلي وبحضر دروس ومش نافع اتسحب الرصيد هديك هنا فايدة سيدنا أنس كان بيقولها كان يقول لك إذا مرت بك امرأة فغمض عينيك حتى تتجاوز لما تعدي غمض أظن هتمشوا كلكم في الشارع مغمضين يعني إذا مرت بك امرأة فغمض عينيك حتى تجاوزها وبعدين هيقول لك قال للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر اتجوز يا ابني وخلصنا مش عارف تتجوز يبقى صوم بقى فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال لك إذا كان أنت عايش في زمن صعب كل شهوات فهذا زمان الساعة لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس من شرار الناس من لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا طب يعني إيه الموضوع نعمل إيه قال لك اغضب بقلبك مش مطلوب أكتر من كده اكره ده والله لو غضبت لله ونهيت عن المنكر بقلبك بس انك كاره ده اصل ربنا بيغضب في السماء عشان ده قلبك يسلم والفتن تبعد عنك قلت له طب نعمل ايه في البنات اللي في الشارع دول قال لك الاصل ان هم ما يبقوش كده ده النبي قال لي صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها في أوضة نومها جنب سريرها أفضل من صلاتها في بيتها لو صلت جنب سريرها تبقى أفضل من الصلاة في المسجد بل أفضل من الصلاة في مسجد النبي اللي الصلاة فيه بألف صلاة فإذا كان ده في الصلاة دي هتخرج عشان الصلاة أمال اللي بتخرج كده بقى صباح الخير طيب نعمل إيه في الفتن هيقول لك شر الأيام والسنين والشهور أقربها إلى الساعة وإذا كانت الفتن دي أنت مش عارف تعمل فيها حاجة فاسمع النبي قال لي إيه قال لي تحترقون تحترقون الفتن هتولع فينا كلنا بس الفرق بقى المؤمن هيلحق نفسه والتاني هيبعد خالص تحترقون تحترقون فإذا صليتم الفجر غسلتها ثم تحترقون تحترقون قلبك الفتن شغالة نار فتيجي صلاة الظهر فتغسلها وهكذا صلاة العصر وهكذا صلاة المغرب وهكذا صلاة العشاء ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا ما يكتبش عليك سيئات عشان صليت العشاء ونمت فقلبك طهر فنمت بقلب طاهر طيب يعني ايه الحل قال لك الروشتة اهي الخمس صلوات بس بس تصليهم صح لا فجر بيقع ولا صلاة جماعة بتفوت ولا صلاة في آخر وقتها ولا كلام من ده لو ظبطتهم صح هتحفظ من الفتن قلت له أقول لك الحق قلبي ميال قوي للذنوب القديمة أنا يعني أعرف ناس كانوا مصاحبين ولغاية دلوقتي مش قادر ينسى صاحبته أعرف ناس كانوا بيشربوا سجاير وشوية مخدرات وبتاع وبرضه لما بيقعد بينه وبين نفسه ويفتكر الدماغ العالية ساعات برضه بتنكش معاه انا برضو يعني كنت بحب شوية حاجات انا عارف انها بتغضى ربنا بس برضو يعني الواحد كان بيرفه بيها عن نفسه شوية شوية اغاني على شوية سهرات و... يعني الامور كانت بتروشن مع الواحد شوية طبعا ابن مسعود ما فهمش يعني ايه تروشن المهم يعني اعمل ايه في قلبي المشدود تجاه الذنب قال لك انظر كيف غرق قوم نوح بذنوبهم فالذنب يغرقك فخاف قوي من موضوع الذنب ده انت المفروض تكرهه مش مفروض خالص لما يجي على بالك تبقى لسه بتتشدله بعدين راح قال لك قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قول كده استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه فاذا قلت ذلك غفرت ذنوبك وان كنت قد فررت من الزحف ندمن الاستغفار ده عشان القلب يطهر فلما يطهر يبقى اثار الذنب اللي انا لسه مش شايفها تتشال من جوه قلبي وقال لك انت حاسب ان في سعاده حد بيدوقها في معصيه ربنا والله العظيم والله العظيم هذا مكياج ابليس تزيين ابليس بيحسسك ان هو دي المتعه هي دي عيش انت هتقعد كده مخنوق يا عم اعمل ما الناس كلها هي شغاله وعايشه كويسين اشمعنى انت اللي هيجي لك الاكتئاب طب تصدق الكلام اللي بيجي جوه نفسك ولا تصدق حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لك ابن مسعود قال لي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من عمل يقرب من الجنه الا قد امرتكم به ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه ما فيش حاجة تديك السعادة الحقيقية إلا وقلت لك إيه هي وما فيش حاجة توديك في سكة الندامة إلا نهيتك عنها فلا يستبطئن أحد منكم رزقه ما تقعدش تقول طب أنا خايف على نفسي ما ربنا ما جوزنيش ليه طب ما بعتليش فلوس ليه طب ما طلعنيش ليه في بيئة أحسن من البيئة اللي أنا عشت فيها طب ليه ما ادانيش أم أحسن من الأم دي ولا ولا ولا ولا فلا يستبطئن أحدكم رزقه العبرة تكون بإيه بالنهاية الأعمال بالخواتيم أنت عايز الجنة هي دي هدفك خايف من الحاجات دي كلها أمرك إليه وهو أعلم باللي في مصلحتك وانت غافل عنه فلا يستبطئن أحدكم رزقه ما تقعدش تقول ليه ما ادانيش فإن جبريل ألقى في روعي لقيت الكلام ده كده جوه نفسي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه اللي مكتوب لك هتاخده والله الفلوس اللي ربنا هيرزقك بيها هتجيلك على داير المليم فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب اطلب بقى صح عايز الرزق يجيلك ارفع ايديك وقول له فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله المعاصي مش هي اللي هتديك الرزق والله لو جات لك من سكة المعاصي الرزق ده لن يكون أبدا مبارك وهذا الرزق سيكون وبالا عليك يخادعون الله وهو خادعهم يقول لك بس ايه نلم قرشين ونعيش كويسين وبعد كده نبقى نتكلم يعني بس الواحد يبقى حط النقط على الحروف في الامور الاساسيه اتجوز وجاب شقه وبقى معاه رصيد في البنك وبعد كده يا سيدي نبقى نعبد ربنا ونقعد في الجامع يخادعون الله وهو خادعهم انت بتضحك عليه انت عارف انت بتعمل ايه فعشان كده ربنا يخدعه فلا يمكن لمسوف ان ينال امله اللي يقعد يقول لك كمان سنه كمان سنتين انا هتحجب بس يعني اديني بس فرصة كده مثلا سنتين ثلاثة لما اتجوز لما اعمل الفرح اصل هقضي شهر العسل ازاي اصل كذا انت بتعملي ايه انت بتقولي اصل انا ما ينفعش اعيش الحياة كده زي ما انت يا رب عايزني عايشها فانا همشيها زي ما انا عايزاها وبعد كده هبقى امشي زي ما انت عايز ده مش اسمه خداع بتضحكي عليه دي تبقى مصيبة الخداع دي صفة المنافقين وهو كده النبي قال المتبرجات هن المنافقات وهكذا فلا يستبطئن أحدكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله فإن الله لا ينال فضله بمعصيته يبقى أنت داخل عليك صيف وعايز ترفع عن نفسك ماشي والله ايدي في ايدك عيش واستمتع بحياتك بس بطاعة ربنا مصلك المعاصي دي مش ممكن تبقى من غير عقوبات يبقى ربنا مش عادل يبقى الراجل اللي قاعد بيعبد ربنا ده هو بقى اللي يعيش النكد والهم والغم والكرب العظيم والتاني اللي مقضيها ده بقى ايه ياخد حقه في الدنيا زي ما هو عايز وكمان الجنة والفردوس الأعلى ورفقة النبي محمد والديني شغل تمام تنفع دي لا ينال فضله بمعصيته قلت له طيب طب القديم ده اعمل فيه ايه انا حاسس ان انا ما اتغفرتش الذنوب دي بدليل ان الذنوب بتيجي على بالي كتير وبفتكر المناظر اللي شفتها يعني البلاوي السوداء قال لك قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال لي الندم توبة اندم لازم لما تفتكر الذنب تقول أعوذ بالله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أحدكم أن يقذف في النار ربنا ما يرجعها أيام أعوذ بالله ده أنا هقف قدام ربنا ويحاسبني على الأيام دي حتى ولو كان غفرها بس هقف قدامه ويقول لي شربت وعملت ومشيت وبصيت قدام ربنا كده الواحد هيبقى ليه وش الندم توبه وبعدين قال لك خد يا عم البشارة بدل ما انت محسسني ان انت عايش النكد قال لك إن رجلا عبد الله سبعين سنة ثم أصاب فاحشة فأحبط الله عمله دي البشارة لا لسه في الآخر عبد ربنا سبعين سنة وبعدين عمل ذنب ضيع كل اللي عمله ثم مر بمسكين فتصدق عليه برغيف فغفر الله له ذنبه ورد عليه عمل السبعين سنة ذنب بعد ما كان عبد ربنا سبعين سنة شوفوا خطرة خطرة ليه إن ممكن ذنب يضيع شغلك كله فاوعى تنتكس وترتد بعد ما عرفت طريق ربنا وعرفت طريق المسجد لأنك ما تعرفش هتختم لك بقى بالخاتمة دي ولا ربنا يريد بك الخير وتلحق نفسك وتعمل عمل الخير زي الراجل ده تصدق بصدقة فجعل الله له عمله سبعين سنة زي ما هم وغفر له الذنب التقيل اللي كان هيضيع كل حاجة قلت له طيب بصراحة أنا بسمع كتير وبقرأ بس ما بلاقيش عندي الهمة أن أشتغل بكسل صراحة وساعات أبقى عايز وما لاقيش عندي الإرادة إن أنا أعمل مشكلة العجز والكسل العجز إن أنت مش قادر تعمل بس جواك عايز تريد يعني تسمع دلوقتي اللي يقول كذا واللي يعمل كذا تقول خلاص والله أنا هظبط وهعمل بس ساعة ما تبتدي تاخد الخطوة تلاقيها تقيلة قوي ومش قادر زي فضائل الأعمال اللي أنت عارفها عارف حاجات قد كده وما بتعملش بيها دي اسمها ايه عجز الكسل بقى لا انت عايز تعمل ولا عندك همة انك تعمل مكسل على الاخر فهيقول لك قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ده دأبه الذكر بتاع أذكار الصباح والمساء كان إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أسألك خير ما في هذه الليلة اللهم أمين وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها وأعوذ بك أهو من الكسل وسوء الكبر وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب القبر فاستعذ بالله من الكسل واستعذ بالله من العجز استعن بالله ولا تعجز بعدين يقول لك عجز ايه يا عم ده النبي قال لي أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة هو ده اللي هتطلعوا بيه أنا عارف هو ده اللي هنطلع بيه من درس النهارده أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة قالوا ومن يطيق ذلك يا رسول الله يعني برضو الصحابة بتقول ايه واحد يقرأ عشر أجزاء في الليلة قالوا مين ده اللي يقدر يعمل الكلام الجامد قوي ده قال يقول قل هو الله أحد حديث رواه ابن حبان بإسناد صحيح فالمسألة إن نفسك بس اللي متقلاها والشيطان مزين لك لكن الموضوع سهل الأمور سهلة ايه والأبواب متفتحة اشتغل اشتغل يا عم قل هو الله أحد ومقبولة منك ثلث القرآن بس اشتغل بيها وداوم عليها إنها أدخلت رجلا الجنة كان يحبها كان بيحب يقراها كان كل ما يجي يقرا أي صورة أي حاجة يروح علي وراها قل هو الله أحد كل ما يصلي يقرا قل هو الله أحد فقالوا له يعني مش حافظ إلا قل هو الله أحد فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لماذا يصنع ذلك بيعمل كده ليه قال إني أحبها قال حبك إياها أدخلك الجنة هتقول له الدنيا واخدانا دنيا مضيعة كل حاجة كل ما نبني حاجة الدنيا تيجي تاخدها أعمل إيه في هم الدنيا اللي راكب دماغي قال لك قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا هم الميعاد هم الأخرة أنت بقى اختبار عملي الآن بالله عليك سألت الله اليوم الجنة سبع مرات واستعذت بالله من النار سبع مرات زي ما النبي أوصانا هو النبي أوصانا في كده آه يبقى هم الآخرة في دماغك جه على بالك النهاردة كده لو النهاردة أنت مت تلقى الله بإيه مش مطلوب نفتكر كده يعني المفروض تجينا بغتة وما كناش مستعدين طب بلاش قلت لا إله إلا الله على لسانك كتير عشان لما تيجي لحظة المنية تطلع من قلبك أصل خلاص لسانك واخد عليها فقلتها النهاردة 100 مرة مثلا ولا إيه الأخبار هم الأخرة فين من جعل الهموم هما واحدة هم المعاد كفاه الله هم الدنيا ومن تشبعت به الهموم بين قوسين أحوال الدنيا هموم الدنيا لم يبالي الله عز وجل في أي أوديتها هلك ده يهلك في وادي النساء وده في وادي الكرسي وده في وادي الفلوس وده في وادي العيال وده في وادي كذا لا يبالي الله هي دي لا يبالي الله في أي أوديتها هلك وراح قال لك ابن مسعود اسمعها مني وصية الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له وقال لك ده النبي كم مرة كنت معاه فقال لي نحن الآخرون الأولون يوم القيامة احنا آخر الأمم واحنا أول ناس السابقين يوم القيامة وإن الأكثرين اللي عنده فلوس كتير وما بيرعيش حق ربنا فيها هم الأسفلون يوم القيامة إلا إنه يعمل كده من قال بالمال هكذا وأشار عن يمينه وهكذا وأشار عن يساره وهكذا وأشار عن خلفه وهكذا وأشار بين يديه وأخذ يحصي بثوبه بينفض الفلوس عشان كده الراجل جه للنبي قال له كل ده بتاعك غنم بين جبلين ثروة بالملايين كل ده ايه ده ايه ده ده العملية مشيت معاك قوي يا رسول الله يعني قال أتعجبك قال نعم قال هي لك بجد اه خد مش عايز اعمل بيها ايه ثم قال لك أنا دخلت على النبي لقيته نايم على حصير لغاية ما أثر الحصير في جنبه فقلت له يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء طيب هعمل لك لحاف بس نعمل لك حاجة كده عشان تعرف تنام عليها فقال لي ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها واحد ماشي غريب فتعب شوية راح قاعد تحت الشجرة يريح وبعد كده خد بعضه وراح لحال سبيله هي دي الدنيا وقال لك نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة فوجد الجوع في وجوه أصحابه وشهم مصفر مش لاقيين ياكلوا فقال أبشروا إنه سيأتي عليكم زمان يغدو على أحدكم بالقصعة من الثريد يجي لك فيها ملذة وطاب تجي لك صفر الأكل تاكل أحلى أكل في الدنيا ويراح عليكم بمثلها فقالوا يا رسول الله ونحن يومئذ خير قال بل أنتم اليوم خير وساعتها هنبقى احنا كده تمام قال بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ دلوقتي أحسن من ساعتها الدنيا هتتفتح عليكم هتغفلوا قلت له طيب أعمل إيه في الابتلاءات اللي بتيجي على كل واحد بالذات في بداية الطريق اللي يلاقي في بيته واللي يلاقي في شغله بصراحة الواحد ساعات يبقى نفسه يقول ليت أمي لم تلدني قال لك أعوذ بالله لأن أعض على جمرة ده أنا لو مسكت قطعة نار بإيديا حتى تبرد أحب إلي من أن أقول لشيء قد قضاه الله ليته لم يكن علمك درس الرضا قال لك اللي انت فيه ربك حبيبك واللي يجي لك من حبيبك يبقى حبيبك وهو ألطف وأرحم وأحن عليك من كل أحد فربك رحيم فتلقى قضاؤه وقدره بالرضا قول رضيت بالله ربا قال لك ده أنا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فمسسته حطيت إيدي عليه ساعة ما كانت الحمى شد عليه قوي في مرض موته فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل أيوه إني أوعك كما يوعك رجلان منكم شوف انت بقى لما يبقى المرض شدد عليك قوي اضرب في اتنين ده اللي النبي كان بيحس بيه وذلك أن لي أجرين ما برضو اللي أنا بعمله باخد أجرين عنكم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه أي ابتلاء أنت بتبتلى به في حياتك مرض نفسي مشاكل البيوت مشاكل الشغل كل المشاكل اللي في حياتك فما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها مش عايز تلقى الله بقلب سليم بيخلص الذنوب دي علشان انت لو مت بالذنوب دي يبقى لازم سكرات موت شديدة لازم يبقى في عذاب في القبر لازم يبقى في عذاب يوم القيامة فالعملية هتبقى صعبة قوي وانت مش قد الكلام ده فشوية حاجات خفيفة كده في الدنيا انت عارف إن أهل العافية يودون أن يقرضوا بالمقاريد يحب إن هو تتكسر عظامه يقول لك يا ريتني كان حصل لي كده في الدنيا من شدة ما يرى لأهل البلاء من النعيم يوم القيامة يبقى اصبر وارضى قال لك أنا ما أبالي إذا رجعت إلى أهلي أنت عارف أنا لما أرجع البيت لا أبالي على أي حال أراهم لا أبالي أهم على سراء أم ضراء وما أصبحت على حال فتمنيت أني على سواها ما اقعدش أقول يا ريتني كنت عملت ويا ريتني لا أتمنى شيئا لم يكن أحبه إليه أحبه إلي قلت له أنا عندي مشكلة أنا ساعات بحس إن أنا منافق قال لك بتسمع أغاني قلت له ليه السؤال ده إيه اللي دخل الموضوع ده في ده يعني قال لك الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع قلت له وصيني أعمل إيه أشتغل إزاي قال لك أول حاجة اوعى تضيع عمرك أنت لسه شباب ده النبي قال لي صلى الله عليه وسلم لا يزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه هتبكي على شبابك ده أوي ساعة ما تكبر ويبقى نفسك تعمل ومش لاقي القوة على العمل ده ويسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وما عمل فيما علم قال لك اشتغل للدين ثلاث أحلف عليهن ثلاث حاجات أحلف بالله عليهم ده كلامه هو سيدنا ابن مسعود والرابعة لو حلفت عليها لبررت أول حاجة يبقى لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له اللي بيشتغل للدين اللي بيفتح أبواب خير مش ممكن يستوي عند ربنا باللي قاعد في بيته ويقول لك أنا مالي يا عم خليني جنب الحيط لا يجعل الله من له سهم في الإسلام لازم يبقى ليك سهم في الإسلام إيه سهمك بقى بتنفع في إيه أنت نصرتك لله ولرسوله ولدينك في ايه انت قاعد زعلان قوي على والدك اللي ما بيصليش واخوك اللي ماشي مع بنات واختك اللي مش محجبة وجارك اللي مقضيها قدام الدش انت قاعد بتدعي لهم ليل نهار عشان ربنا سبحانه وتعالى ياخد بايديهم ويرزقوا طريق الجنة ولا انت مكبر انت ليك سهم في الاسلام ولا ملكش انت ايجابي ولا سلبي انت بتنصر دينك على الأقل بالتزامك انت الشخصي ايه سهمك في الإسلام قال ولا يتولى الله عبد في الدنيا ما يبقاش ربنا وليك في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة وامتى يبقى ربنا ولي لما استعن به هو لوحده بس الله مولانا ولا مولى لكم ربنا ولي ناصري ما بحبش حد زيه وما بحبش حد إلا فيه اللي بيحبهم أنا بحبهم واللي بيبغضهم أنا ببغضهم ولا يحب رجلا قوما إلا جاء معهم بتحب مين أنت بقى شلة الأنس يبقى هتيجي مع شلة الأنس يوم القيامة بتحب الأسوة والقدوة الممثلين ولعيبة الكورة ومش عارف إيه والمغنيين والكلام ده يلا يا عم تبقى أنت وهو في يوم القيامة مين تحب الله ورسوله بتحب ابن مسعود يبقى تأتي معه يوم القيامة الرابعة التي لو حلفت عليها لبررت لا يستر الله عبد في الدنيا إلا ستره يوم القيامة يبقى ما تجهرش بالذنوب بقى خلاص ربنا سترها وعملت الذنب وخلص خلاص سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك يوم القيامة تب منها بقى وما تقولش خلصنا خلصنا من الذنب واللي فيه وانساه إن شاء الله اتمحى من صحيفة السيئات طيب أعمل إيه في أول الطريق يوصيني يا ابن مسعود قل لي أعمل إيه أبتدي منين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الصلاة على ميقاتها قال ثم ماذا قال أن يسلم الناس من لسانك قال لك مرة سألت النبي فقال لي البداية منين حافظ على الصلاة في وقتها تاني حاجة احفظ لسانك فسيدنا ابن مسعود قال لك ما على ظهر الأرض من شيء أحوج إلى طول السجن من لسانك قلت له طب ساعات صلاة الفجر بتروح مني أعمل إيه قال لك ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام عن صلاة حتى أصبح فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه بعدين راح هو قايل بحسب الرجل من الخيبة يا خيبتك بحسب الرجل من الخيبة أو من الشر أن يبيت ليلته لا يذكر الله حتى يصبح فيصبح وقد بال الشيطان في أذنه يعني قال لك قبل ما تنام خد بالك قوي من موضوع الذكر صلي ركعتين وتبقى على طهارة وتقول أذكار النوم ونام وإن شاء الله ربنا هيوفقك لصلاة الفجر قلت له طب أعمل إيه فأخويا اللي ما بيصليش قال لك من ترك الصلاة فلا دين له ده اللي ما بيصليش ده ما عندوش دين ترضى من الموضوع كده لا انت تتعامل معاه بحكمة ومرة واثنين وثلاثة وعشرة وشريط وكتيب وتدعي ربنا كتير لغاية ما ربنا يرقى قلبه ويصلي إن شاء الله قلت له طيب إزاي اتعلم أبقى إنسان كده مخلص لله قال لك طوبى لمن أخلص عبادته ودعاءه لله ولم يشغل قلبه بما تراه عيناه قال لك عايز تتعلم الإخلاص عينك ما تتشدش قوي على الدنيا بطل فرجة على الفاترينات يا ابني وعينك ما تتسحبش قوي كده خلي الدنيا مش في قلبك خليها في ايديك لكن ما تخليهاش في قلبك قلبك ده بتاع ربك وبس والفايدة هنا حاجة لسيدنا الزبير كان بيوصي بها يقول لك ايه من استطاع ان تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل عايز تتعلم الاخلاص اعمل حاجة في السر محدش يطلع عليها مش انت بقى تعمل عمل في السر تصلي لك ركعتين ولا حاجة وبعدين تقول والله الواحد عايز يدعو الاخوة برضه عشان يعني برضه كده يا اخوانا والله ما فيش أجمل ولا أمتع من الصلاة في الليل الصلاة كده تحس ليها طعم تاني وانت طبعا عشان الناس تقعد تقول يا سلام بيقيم الليل وبيعمل ويسوي ما شاء الله لا قوة إلا بالله انسى خالص العمل تنساه تعمله في السر ولا تحدث به نفسك ولا ترعه بصرك قال لك أوصيك بأن تصدق الله فكل الخلال يطوى عليها المؤمن ممكن المؤمن يقع في حاجات كتير قوي من الشر إلا الكذب والخيانة وإن المبارز لله بالمعصية كمن حلف بسم الله كاذبا وإن الكذب لا تفطر الصائم الكذب ضيع عملك فخليك حلو كده وصادق ده النبي قال لي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق الحديث الوحيد اللي فيه أن الواحد يبلغ مرتبة الصديقية مرتبة أبو بكر حتى يكتب عند الله صديقا والعكس بقى إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا أوصاك بإنك تبقى في الطريق وانت ماشي مفيش حد قدامك إلا حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قال لك خليك ورانا اتبعوا سبلنا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم السكة ورانا ورا النبي وأصحابه قال لك عايز تتحرك عايز تنشط لله خاف من ربنا وبعدين راح قال لك ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يؤتى بالنار يوم القيامة لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها وبعدين اتكلم على نفسه راح قال لك والله إني وددت أن مت ولم أبعث فلو وقفت بين الجنة والنار فخيرت بينهما أيهما منزلي ها واخد بالك بيقول إيه أنا لو وقفت الجنة أهي والنار أهي يلا عايز أنهي الجنة طبعا قال لوددت أن أكون ترابا لا هذه ولا تلك شوف الخوف قد إيه طب ما بيرجوش الجنة يعني ليه هو عايز يوصل لك قد إيه الموقف صعب وددت أن أكون ساعتها ترابا قال لك الحق نفسك الوقت قصير مفيش وقت ما منكم من أحد يصبح إلا وهو ضيف وماله عارية اللي في إيدك ده مش بتاعك وانت في الدنيا ضيف فاخلص خلص الحق نفسك مفيش وقت والله للتسويف ولسه وكمان ويومين ثلاثة نعيشهم وبعد كده نبقى كويسين إن الله عز وجل جعل الدنيا كلها قليل فما بقي منها إلا أقل القليل فعشان كده تلحق نفسك قال لك اتعلم تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا اتعلم واشتغل باللي انت بتتعلم بيه احضر درس وبعد ما تحضر الدرس تاخد قرار وانت قاعد انك هتصلح حاجة فيك لحد امتى بتسمع وبس قال لك وصية الوصايا الجماعة الكلمة بقى المشهورة عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى صلاة الجماعة ولو أنكم صليتم في بيوتكم حصلي في البيت حصلي والله في أول الوقت ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل فيتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى المسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق يبقى اللي يسيب صلاة الجماعة على خطر عظيم هي اللي بقيت يا جماعة يا جماعة ما فيش غير صلاة الجماعة فعلى الأقل دي تحافظ عليها الخمسة واوصي تاني بالفجر عشان دي أثقل صلاة على المنافقين قال لك أوصيك بقيام الليل ده النبي قال لي حتة حديث جميل قوي قوي قوي قوي للصبح عجب الله ربنا يعجب الله عز وجل كما في الحديث الآخر ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم مين بقى رجل ثار عن وطائه ثار الوطاء اللي هو الغطا ثار عمل ثورة عمل مظاهرات على على الغطا ثار عن وطائه ثار دي عاملة زي كأنها طار يعني كده أول ما راح ماسك الغطا وراح رميه ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه فقام إلى صلاته فيقول الله جل وعلا انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي الحديث الثاني بيقول إن الراجل ده اللي بيعمل نفس الحكاية دي ربنا بيحبه ربنا بيضحك ليه واللي ربنا يضحك له لا حساب عليه تدخل الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب عايز ايه تاني وايه كمان ويستبشر به ويحبه غالي قوي قال لك خد بالك قوي من وقت السحر عارف الوقت من ثلاثة ونص لغاية أذان الفجر ده وقت السحر ده إن يعقوب لما قال لبنيه سوف أستغفر لكم ربي أخرهم إلى السحر عشان عارف إن وقت السحر ده وقت عظيم من يستغفرني فأغفر له قال لك طيب الوصية المهمة أوي بعد الصلاة وقيام الليل القرآن قال لك هذه القلوب أوعية القلوب دي وعاء فاشغلوها بالقرآن اقرأ القرآن احنا كنا بنقراه بيقول لك احنا كنا بنقراه في سبعة أيام وأوصيك وصية خاصة جدا جدا جدا بسورة تبارك إنه يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه فتقول ليس لكم علي ما قبلي سبيل كان يقرأ سورة تبارك واخدين بالكم ملائكة العذاب داخلة فداخلة من ناحية فين من ناحية رجليك فهيخشوا يعذبوه تيجي الرجلين تنطق وتقول له لا لا لا لا اقفوا ده كان بيقرأ سورة تبارك ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه فيقول ليس لكم علي ما قبلي سبيل كان يقرأ في سورة الملك يجي من ناحية صدره يحصل نفس الحكاية يجي من ناحية رأسه يحصل نفس الحكاية ثم قال ابن مسعود فهي المانعة تمنع عذاب القبر وهي في التوراة بسورة الملك من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب رواه الحاكم هو حسنه الألباني إيه رأيكم؟ ناخد قرار سورة تبارك كل ليلة تصلي العشاء وت- وتقرا سوره تبارك اللي مش حافظها يحفظها بقى خلال الاسبوع ده وانت ماشي مروح وانت اول ما تدخل بيتك لو عارف ان انت لما تخش البيت بتتلهى اقراها في المسجد المهم ما تفوتش ليله يا شباب من هنا ورايح الا ومعانا سوره تبارك ناخد بوصيه ابن مسعود عليكم بهدي ابن مسعود هيقول لك عايز اوصيك بقى برضه الوصايا المهمه دي بعد الصلاه والقران الذكر فمن ظن بالمال ان ينفقه تقول لي يا ابن مسعود احنا كويسين برضه ساعات بنتصدق يعني وهاب العدو ان يجاهده فليكثر من قول لا اله الا الله والله اكبر والحمد لله وسبحان الله تبقى تيجي بثواب ايه ثواب جهاد في سبيل الله ثواب واحد قايم الليل كله اللي يدمن لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله قال لك صلي على النبي كتير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي قال لي إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة قال لك اوعى اوعى تتكبر اوعى لما تسمع الخير ده تطنش ده النبي قال لي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر اعمل أعمال خير كتير اسعى في قضاء حوائج مسلمين يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كان يا نهار أبيض أعرى ما كان عريان بدت سوآتك وعوراتك يوم تبلى السرائر وأظمأ ما كانوا شوف أنت لما تبقى عطشان قوي قوي قوي وأنصب ما كانوا شوف اليوم اللي انت بيتهد حيلك فيه وتبقى مش قادر تقف على رجليك هو ده يوم القيامة فمن كسى كساه الله ومن أطعم أطعمه الله ومن سقى سقاه الله ومن عمل لله أغناه الله فهمتوا؟ يبقى واجبات عملية شوية هدوم تشتريهم أو هدوم تكون عندك قديمة وتكسي بيها غلابة وفقراء دلوقتي تطعم مساكين ويتامى تطعمهم من طعامك وتشربهم من شرابك تعمل أعمال خير لا تبتغي بها إلا وجه الله عشان تيجي يوم القيامة هدة الحيل دي تروح عنك قال لك اوعى تصد عن سبيل الله ده ربنا قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا عارف ايه عذابهم قال زيدوا عقارب أنيابها كالنخل طولا الناب بتاع العقرب اللي هيتسلط عليه اللي كان بيصد عن سبيل الله اللي ما كانش بيدعو إلى الله اللي كان بيقف في الطريق وانت كن ممكن تكون كده بعدم التزامك يسلط عليه عقرب نابه قد النخلة فإياك وبعد طبعا ما اتنكد عليك كل ده قال لك تفاءل إن النبي قال لي الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك اوعى تتشائم أقبل على الله فلو أن العسر دخل في جح لجاء اليسر حتى يدخل معه ثم قال قال الله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وختم الجلسة بينك وبينه بوصية جامعة قال لك التمس الجنة عارف الجنة النبي قال لي أول ناس يدخلوا الجنة اتبغدلوا بقى عشان هتشوفوا ايه اللي هيحصل أول زمرة يدخلون الجنة كأن وجوههم ضوء القمر ليلة البدر الزمرة الثانية الفوج الثاني على لون أحسن كوكب دري في السماء أحلى نجم في السماء لكل واحد هنا البغدادة بقى زوجتان من الحور العين على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ سوقها من وراء لحمها وحللها كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء أنا مش هترجم حاجة في الكلام ده خالص قال إن العنقود عنقود العنب اللي في الجنة من عناقيدها استنى بقى عشان انت مش واخد بالك ده هيطلع قد ايه من الشام إلى صنعاء يطلعوا 1000 كيلو يطلعوا 1500 كيلو ده قطف العنب لا انت اكيد هتبقى هرقل يعني يعني مش ممكن ده يبقى ده كله همسكه ازاي طيب قال لك اوصيك حبيبي في الله ان تستحي من الله حق الحياء استحي من ربنا خاف ربنا قوي واعمل له الف حساب ولو عايز تستحي من ربنا حق الحياء فاسمع وصيه النبي صلى الله عليه وسلم الالهاري انك تحفظ رأسك وما وعيت فتدخل هنا النور القرآن السنة ما تقعدش بقى تتلقف الشبهات وتقرا هنا وتفتح هنا وتعمل هنا خلي عقلك على نور الوحي وتحفظ البطن وما حوى ما تاكلش الا من حلال وتذكر الموت والبلا وافتكر الموت واعمل له حساب عشان الدنيا تطلع من قلبك ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا وما تهتمش قوي بأمر الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله ثم ودعك فقلت له أنا حبيتك قوي أنا مش عايز أسيبك قال لك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال له النبي المرء مع من أحب وودعت ابن مسعود وتعرف ازاي ابن مسعود ودع الحياة اصلا ساعة وفاته دخلوا عليه فقالوا له يا أبا عبد الرحمن كنيته كيف أصبحت قال أصبحنا بنعمة الله إخوانا قالوا كيف تجدك قال أجد قلبي مطمئنا بالإيمان قالوا ما تشتكي قال أشتكي ذنوبي وخطاياي قالوا ما تشتهي قال أشتهي مغفرة الله ورضوانه قالوا ألا ندعو لك طبيبا قال الطبيب أمرضني ومات ابن مسعود الذي التقيناه في هذه الجلسة العاطرة وأكيد يا جماعة استفدنا منها حاجات كتير قوي عايزين نقعد بينا وبين نفسينا وناخد قرارات كتير قوي من الوصايا اللي ابن مسعود وصانا بيها صلاة الجماعة هيبقى أخبارها إيه صلاة الفجر إيه القرآن الذكر الاستغفار الصلاة على النبي قضاء حوائج المسلمين عرفت هتحل مشاكلك إزاي في ضوء الكلام اللي قاله لك ابن مسعود يا رب نكون وصلنا الرسالة ووصلت لينا هذه الوصايا العطرة واتحفرت في قلوبنا نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه